أنا أحيم بالله فوضى أحيم بالله فوضى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا من النار يا رب أعتق رقابنا من النار يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة من محتاج لك محتاج لك يا رب في كل حلقة بنحتاج حاجة من ربنا سبحانه وتعالى احتاجنا قلب يحب ربنا سبحانه وتعالى واحتاجنا ان ربنا ياخد بايدينا يا رب اعني ولا تعن عليا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والنهاردة محتاج انك تذكرني يا رب انت عارف يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الاعلى انت عارف يعني ايه حلاوة فاذكروني اذكركم احنا في الحلقة اللي فاتت قلنا ان احنا هنبتدي نتدارس الحديث الرائع ده اللي احنا سميناه خدمة خمسة سبعة سبعة عشان متقسم الى خمس كلمات بعدين سبع كلمات عشان نحفظه ونطلع بيه من خلال الحلقات دي ونحل من خلاله مشاكلنا مع ربنا سبحانه وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لما كان صلى الله عليه وسلم يقول رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي بعد كده السبع كلمات التانيين رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لاحظوا لك ذكارا لك شكارا شوفوا المعنى ده الذكر والشكر اللي احنا خدنا شيء من المعاني حولهم لما حللنا اللهم عيني على ذكرك وشكرك شوفوا المعنى ده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الذكر والشكر هم ذكارا وشكرا بس ما قالش ذاكرا وما قالش شاكرا قال ذكارا عايزين ذكر بس مش اي ذكر عايزين ذكر كثير عايزين لسانك لا يفتر عن ذكر الله عايزين لسان رطب من ذكر الله تبارك وتعالى عايزين نحل مشاكل اعوجاج القلب عايزين نحل مشكلة اني اكون على خصلة من خصال المنافقين عايزين نخلص رقابنا ونعتق رقابنا من النار عايزين نعالج مشكلة الغفلة عايزين نعالج كثرة الذنوب اللي متقلة رجلينا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى عايزين نطهر قلوبنا الحل رب اجعلني لك ذكارا وعشان كده النهاردة احنا بنقول له يا رب محتاجين تذكرنا يا رب يا لما اسمي يذكر ربي في الملأ الأعلى عارفين سيدنا أبي بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سيدنا أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها أو سماني لك قال أبي ربنا قال أبي قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه اسمي عند ربي عشان كده يحيى بن معاذ كان يقول يا غفول يا غافل يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند الرحمن لمات قلبك شوقا إلى الله يا اسمع انت دلوقتي وانت بتقول سبحان الله بتطلع التسبيحة دي لها دوي صوت كدوي النحل تذكر بصاحبها في الملأ الأعلى ايه ده انا انا فلان وانتي وانت حضرتك وحضرتك ربنا بيذكرنا بأسمائنا وذكرنا ليه بيذكر بينا في الملأ الأعلى أنا محتاج تذكرني يا رب أنا محتاج إن أنا أنال الشرف العظيم ده يا رب اذكرني يا رب الشرط فاذكروني أذكركم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالذكر فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والآية اللي تقطع القلب لما ربنا يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا هي للدرجة دي بتفكرني الآية دي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك يا أخي حتى إذا ما كنتش عارف تعظم ربنا إذا ما كنتش قادر توصل للدرجة دي في إجلال ربنا يا أخي حتى ولو تنزلا عامل ربنا يا أخي وعامل ربنا يا حبيبي في الله ويا أختاه عاملي ربنا زي ما بتعاملي واحد ليه قدر عندك ومكان عندك بص هنا يقول ايه طب يعني اذكروني زي ما بتذكروا آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو يعني خلي عندك شيء من الحياء من الله أو أشد ذكرى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ربنا في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي شفت حلاوة ان انت تبقى قاعد كده وتمر على الناس خواطر ويمكن خواطر سوء ولما الواحد بيسرح يمكن بيسرح في الدنيا وهموم الدنيا ومشاكلنا وقلوبنا غفلة وتفرج على قلبك وانت واقف بتصلي القيام وانت رايح يمين وشمال وانت بتفكر في مليون حاجة وتفكر على تتفرج على نفسك وانت قاعد بتقرأ قرآن ولا فاهم ايه اللي انت بتقراه وهو قراية وخلاص وتفرج على نفسك وانت حال الدعاء وقلبك لاهي غافل وهو دعاء والسلام شوف المعاني دي بقى كلها وشوف واحد قاعد سرحان في ملكوت الله ذاكر لله فلما يذكر الله في نفسه احنا خدنا المعادلة وبنكررها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين عشان نعالج الغفلة يقول لك لو انت قاعد كده بينك وبين نفسك وبعدين قعدت تذكر ربنا في نفسك والله انت كريم يا رب والله يا رب ما أعظمك وما أحلمك علي ده أنا كنت استاهل ضرب النعال ده أنا كنت استاهل أشد العقوبة أيام غفلاتي وأيام جاهلياتي وأيام طيشي وأيام ما كنتش مركز ولا كنت فاهم السكة ازاي ولا كنت شايف وكنت أعمى البصر والبصيرة أنا جاي لك يا رب وأنا مستحي منك يا رب وأنا خجلان منك يا رب وأنا نفسي تقبلني عندك يا رب وانا رافع ايديا ومحتاج لك يا رب يا رب اذكرني عندك يا رب يا رب اذكرني في الملأ الاعلى يا رب يا رب اذكرني ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد ويثني عليه في الملأ الاعلى ولما الملائكة تذكر العبد لما تعرف ان العبد ده محبوب لله اصل الذكر ده بيورث الشوق قالوا كده العلماء قال لك من احب الله اكثر من ذكره والذكر يقذف في القلب المحبة اصل الواحد لما يحب حد تلاقيه قاعد يتكلم عليه كتير كل شوية يتكلم عليه وكل شوية يثني عليه ما حبيتش اي انسان ولقيت نفسك كل ما تقعد في جلسة تقول كذا الناس بقى لما واحد مثلا بيتزوج ولسه بقى في فترة العقد وقاعد بقى بي- بيبقى فترة الرومانسيات والكلام الجميل وقاعد بقى يقول لأهله دي قالت لي وهو وهي تقول كذلك والمعاني دي هو ده مش بيحصل عشان بيحب فمن أحب أحدا أكثر من ذكره والذكر بيزرع الشوق هي دي معنى وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك عشان كده إذا كانت قلوبنا مش لاقيينها الشكوى المرة اللي احنا قاعدين بنعالج فيها على مدى الحلقات مش لاقيين قلوبنا يا شيخ بقالنا على مدى تسع ليالي اهو في رمضان ومش لاقيين قلوبنا قلوبنا تعبانة نعمل ايه يا شيخ اقول لك قال ابن عون ذكر الناس داء داء وذكر الله دواء دواء ذكر الناس داء داء اقعد بقى اتكلم بقى في مشاكل الناس واخبار الناس واحوال الناس وي وي وي وي وي داء مرض وذكر الله دواء دواء رابعة كانت تقول من أحب شيئا أكثر من ذكره وقال بعضهم علامة العبد المحب لله أن يذكر الله على عدد الأنفاس سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وانت بتاخد النفس وانت بتذكر الله تبارك وتعالى وقال ابن سماك رأيت مسعر ابن كدام وده كان من سادة السلف شافوا في المنام بعد ما مات فقال له أي العمل وجدت أنفع أحسن حاجة عملتها كانت إيه ونفعتك في الآخرة قال ذكر الله عشان كده احنا مطلوب مننا ان احنا نذكر ربنا على كل الاحوال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا على كل احوالك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هي دي معنى رب اجعلني لك ذكارا على كل الاحوال اذكرك يا رب احنا بندور على ايه في رمضان اعظم ثمرة يعني اعظم ثمرة محتاجينها في رمضان ان احنا تعتق رقابنا من النار مش كده والله الذكر لله تبارك وتعالى ينجيك من عذاب الله وتعتق رقبتك من النار وتعالى شوف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أنجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله عايز تنجو من العذاب اذكر الله عايز تتخلص من صفة المنافقين اللي هم براءتان يا جماعة اللي قاعدين بيحاولوا يجيبوا مشروع الأربعين يوم ان هم ما تفوتهمش تكبيرة الأحرام يا رجالة عايزين رجال يبقوا كده يذكرون الله حق الذكر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فاللي بيصلي لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى يدرك تكبيرة الأحرام بتكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق إيه رأيك عندي مشروع بديل وده للأخوات عشان بيسألونا كتير طب يا شيخ احنا بتيجي علينا أوقات الأعذار الشهرية هنجيب ازاي 40 يوم ورا بعض طب يا شيخ احنا مع- مش علينا ان احنا نصلي الجماعة ده انتوا بتقولوا لنا ان الصلاة في بيوتنا احب و- واولى بالمرأة المسلمة وبتبقى ثوابها اعظم من ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طب نجيب المشروع ده ازاي اجيب لك مشروع بديل يبقى بمقام البراءتين براءة من النفاق وبراءة من النار الذكر ازاي مش ربنا قال في صفة المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا يبقى أنت لو ذكرت الله كثيرا يبقى تخلصنا من صفة المنافقين وإن شاء الله تبقى براءة من النفاق اذكر الله كثيرا كثيرا دي تطلع كام استغفر ألف مرة مثلا أقلهم مية عشان يعني احنا أوقاتنا ليه انت عارف ألف مرة دول ياخدوا معاك قد ايه طب جرب كده هو يجوز ان احنا نسبح على عداد او على مسبحة اه لفعل الجويرية رضي الله عنها والحديث عند ابي داود باسناد حسن وشيخ الاسلام تيمية قال ان الواحد يجوز ان هو يتخذ شيء من هذا بس ما تبقاش ديدنه ولا شك التسبيح على الاصابع هي السنة وهي الاولى لكن ما فيش مانع جائز انه يعمل الكلام ده طب يعني ممكن اجيب كده اه سيدنا ابو هريرة كان بيعمل عقد ذكر ذلك ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم كان يعمل رباط كده ويعملوا عقد ويذكر الله عز وجل عليه وكان بيصل بينه ويستغفر ربنا في اليوم 12 ألف مرة فانت ليه ما تبقاش من الذاكرين الله كثيرا وليه ما تبقيش من الذاكرات الله كثيرا عشان تمحى صفة النفاق طب فين العتق من النيران ما احنا لسه بنقول ان ما فيش حاجة امان من عذاب الله من أشد وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وتعالوا شوفوا الحديث اللي ممكن يكون يعني أكثر صراحة في هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس آدي جلسة الشروق عشان احنا دلوقتي كده قرب الكلام ده الناس تصلي الفجر وتقعد لشروق الشمس وممكن بقى تطلع بعد كده لبيتها وتستنى من بعد الوقت الموجود في النتيجة شروق الشمس مثلا دلوقتي خمسة وتلت تقريبا خمسة وتمنتاشر دقيقة بالظبط يبقى يقعد بعدها مثلا ربع ساعة او تلت ساعة ويصلي عايز يصلي في المسجد يبقى خير وبركة وعجلت اليك ربي لترضى عايز يصليه في البيت بس يمشي على وقت الشروق مفيش مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين فده وقت فمفيش مشكلة يعمل الكلام ده بتكتب له ايه حجة وعمرة تامة تامة قال في هذا الحديث أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل يبقى تمنهم تقيل قوي من ولد إسماعيل أشراف أربعة قال ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله يلي فاتتك جلسة الشروق اقعد عشان عندك شغل الساعة 8 و9 اقعد من العصر للمغرب ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة وما قالش من ولد إسماعيل احنا بنعمل على النت على غرفة منهج سكول بنعمل كل يوم ما بين العصر والمغرب جلسة تدبر نقعد نتدبر فيها آيات ربنا سبحانه وتعالى عشان ندخل في هذا المعنى يذكرون الله عايزين نذكر ربنا سبحانه وتعالى وتحفنا الملائكة ايه وجه الشاهد انت بتقول ايه ايه اللي دخل ده في العتق من النيران مش عتق مش عتق اربعة كأنها قرابين واحنا دايما نقول اعتق تعتق فزي ما دول عتق أربعة من ولد إسماعيل جلسة الشروق أو جلسة ما بين العصر والمغرب اللي بتذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى فيبقى كأنك بتقدم قربان أربعة وبتقول له يا رب إذا كان دول عدل عتق أربع رقاب إذا كان دي تعدل ثواب عظيم عندك يا رب يا رب أعتق رقبتي أعتق رقبتي من النار يا رب إذا ذكر الله تبارك وتعالى يحقق البراءتين براءة من النفاق لا يذكر الله إلا قليلا وبراءة من النار إنه كمثل عتق أو عدل عتق أربع من ولد إسماعيل أو أربعة للي بياخد باله قوي من موضوع أذكار الصباح وأذكار المساء وبيجلس الجلسات دي ما بين صلاة الصبح لغاية شروق الشمس أو من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وقت عظيم ووقت فاضل طيب احنا بنشتكي دايما من ازمات نفسية دايما بنقول مش لاقي روحي مش لاقي يا شيخ عايز قلبي يتحرك مش لاقي دايما اقول لك الدواء في الذكر تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا المعنى ده بالظبط كده وصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سعيد الخدري بوصايا والحديث في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني قال له عليك بالتقوى فإنها رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن ليه بقى فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض شفت روحك روحك في الذكر مش كده الواحد ساعات كده تلاقي نفسه مخنوق عارفين زهقان ومتضايق و- ومش لاقي بقى والدنيا مقفله في وشي وسودة و- وكل الحاجه الدنيا كلها مش نافعه وانا مش نافعه في السكه دي ورمضان السنه دي ضاع ضاع يا عم ضاع قبلها مليونيه وبعد شويه بيتكلم في السياسه دلوقتي بيقول كانوا عايزين يعملوا جمعه وبعد شويه مش عارف حصل ايه ودلوقتي الج- دماغتنا ما بقتش معانا يا عم الشيخ خلاص رمضان ضاع السنة دي في وسط الثورة والكلام ده وبعدين انت شايف في الحال ورمضان بقى ما بقاش زي زمان كده اه المساجد ما شاء الله الكبرى مليانة واه في مظاهر جميلة بس القلوب مش لاقيينها الخشوع مش هو القلوب ما كانتش كده فهي مقفولة تقول له ايه عالج بسرعة اذكر الله كثيرا استغفر كتير صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير صلي على الحبيب القلب يطيب زي ما كان الشيخ كشك كان يقول ايوه كده قلبك يطيب بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشان تبقى حرز من الشيطان عشان شويه الشياطين اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت الصغيرين دول اللي عاملين شويه مشاكل برضو معانا قول المعاني دي علشان خاطر تبقى انت لك روح وروحك في السماء طيب احنا عايزين ان احنا نبقى متميزين انا عايز ابقى الاول السنه دي انا لن يسبقني الى الله احد انا لا اجاهدن في الله نفسي والله لا ارين الله ما اصنع الكلام الجامد بقى اللي احنا بنقعد نحفز بيه ده ونعلي بيه الهمم انا عايز ابقى الاول مين السابق والسابقون السابقون اولئك المقربون انا عايز ابقى اقرب ما يكون لربنا انا هدفي السنه دي من رمضان اطلع بقلب جديد قلب قريب قلب متودد قلب يحس يعني ايه الله القريب وادي الاسم اللي النهاردة هنتذاكره احنا كل مرة بناخد اسم النهاردة اسم الله القريب وهناخدها ازاي اني اكون الى الله اقرب طب وازاي اني اكون الى العمل الصالح اسبق طب ازاي ابقى من السابقين اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قال سبق المفردون مين دول ايه ال- إيه الكلمة دي جاية من الفرد جاية من الناس المتميزة من الجماعة دول قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات المشكلة مش كده يا شيخ إن القصة مش كده القصة ان انا عندي مشكلة مع نفسي المشكلة ان انا بتاع نفسي و... و... ودايما اقول نفسي نفسي نفسي ومش عارف اعمل حاجة يا شيخ انا قبل رمضان كنت ناوي اعمل اعمال جامده جدا انا لغايه دلوقتي ده انا كنت بقول هختم كل اسبوع لغايه دلوقتي ما قريتليش على بعض آه، 10 اجزاء ولا حاجه ده احنا آه، يعني ماشيين جنب الحيط انا مش عارف اعمل حاجه ده انا كنت ناوي ان انا اعمل اعمال اكتر من كده بكتير ده انا كنت ده انا كنت القصه مش كده القصه ان في حاجات كتيره قوي بتعاديني الدنيا اللي كلنا منغمسين فيها هو انت مش عايش وسطنا يا شيخ المشكلة في الهوى المشكلة في نفس الأمار أنا مش عارف مش كل دول أعدائي النفس والشيطان والدنيا والهوى ما كل دول قاعدين متربصين بيا وانت شايف شياطين الإنس مش عايزين يسيبونا في حالنا نعمل إيه يا شيخ أقول لك على حسن حصين سيدنا يحيى بن زكريا ربنا أمره أنه يقول لبني إسرائيل خمس كلمات كم من وسط الخمس كلمات دول اللي يبلغهم لبني إسرائيل وأوصيكم وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل زي واحد راجل طلبه العدو صراعا قاعدين بيجروا وراه في أثري حتى أتى حصن حصين بص لقى قلعة راح داخل فيها وقافل على نفسه الباب فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله لا تنجو من هذه الأعداء إلا بذكر الله الحل هو أيسر عبادة إنك تحرك شفتاك وأنا معه ما تحركت بي شفتاه الذكر يخلص لك المشاكل دي كلها مش ربنا إذا أحب العبد كنت سمعه وبصره قلنا الكلام ده وفي الآخر قال إيه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه يا رب أنا خايف من بعد رمضان أنا خايف أصلا إن عملي لا يقبل في رمضان أنا خايف أطلع من الناس اللي بعده من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه أنا خايف يا رب من ده كله ولئن استعاذني أعوذ بك يا رب أن نرد أعوذ بك يا رب أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا يا رب نعوذ بك من قلب لا يخشى ويسأل يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا اللي خايف انك لا تقبل يا اللي خايف انك لا تثبت ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه والذكر يحببك إلى الله ويحببك في الله الذكر رصيد تقيل أثقل شيء في الميزان ذكر الرحمن والخلق الحسن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي وابن ماجه وصحاب الشيخ الألباني ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أحسن من الصدقات وأحسن من الأعمال التقيلة اللي كل واحد مننا قاعد يقول والله لو قمت هو ده الموضوع عشان ال- الليلة بتبقى فيها العتق فالقيام نركز فيه والجهاد بقى في سبيل الله وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قال ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني حسنه الشيخ الألباني الأحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله أحسن حاجة ممكن نقدمها في الأعمال من الأعمال القربات لربنا سبحانه وتعالى الذكر يا عم انت لغاية دلوقتي وانا قاعد بتكلم وبقول الكلام ده لسانك مش شغال ليه انا عايز في الاسحار نبقى من المستغفرين بالاسحار طول ما انتوا قاعدين معايا نستغفر ونكثر من الاستغفار خمس دقايق عشر دقايق تلاقي نفسك جبت لك الف استغفار ولا حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والحديث عند مسلم قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض الذكر يخليك في معية ربنا سبحانه وتعالى وبعنا كده ان انت ربنا يرعاك ويحفظك من كل سوء انا مع عبدي ما ذكرني الذكر يغفر لك الذنوب الثقيلة والذنوب الكثيرة الذكر ايسر عبادة النبي كان بيقول صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة مش عارف تجيب الف حسنة تصور كده ان انت بتكسب في اليوم ألف جنيه يبقى حالك عامل ازاي يعني 30 ألف جنيه يعني انت سنتين ثلاثة هتبقى مليونير يا عم فما بالك بقى ان انت بأيسر حاجة أيسر شيء ان انت تسبح الله مئة تسبيحة فتكتب لك ألف حسنة وتحط عنك ألف خطيئة عايز ايه أسهل وأيسر من كده بس هي المشكلة ان احنا بنشغل نفسينا بأشياء كتير عشان كده ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام عارفين ليه لتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله الذكر ابن القيم بيقول لك عايز تعرف انت مركز مع ربنا ولا لا بص الوصية دي عايز تعرف انت من الناس اللي سلك الطريق لربنا ولا لا عايز تعرف علامة مهمة قوي انت محب لله ولا لا قال ابن القيم ومن الذكر الدال على صدق المحبة ان الانسان يذكر الله بقلبه ولسانه عند أول يقظته وعند نومه آه لما تلاقي نفسك أول ما تيجي تخش تنام تلاقي نفسك بتذكر ربنا وتنام وانت ذاكر وأول ما تصحى ت- تحمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى ردك ورد إليك روحك والحمد لله الذي من عليك باليقظة بعد ال- النوم إلى فراشه يذكر الله إلا كان فراشه مسجدا لله وكتب عند الله من الذاكرين وكان أبو جعفر الباقر يقول الصواعق تصيب المؤمن كل الفتن والبلايا والمشاكل تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر إزاي أبقى ذكارا إيه الواجب العملي اللي احنا عايزين نطلع بيه من حلقتنا النهاردة محتاج تذكرني يا رب عايزك تعمل أعمال فذة احنا في رمضان أوقات الشغل التقيل مع ربنا سبحانه وتعالى عايزك تعمل وتحاكي سادات المستغفرين وسادات المسبحين وسادات الذاكرين عايز تبقى زي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل الأحوال تذكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى على طول لسانك يشتغل ما بين ال- الاستغفار والتسبيح والتحميد والكلام ده عايزك تقلد السلف الكبار اللي كانوا بيذكروا الله عز وجل بأعداد كبيرة والعدد ده مرعي لأنه مهم إن احنا نحط قدامنا هدف ونحاول نوصل له وننجح مع ربنا ويبقى لينا مشروع إيماني مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو إيه سيدنا أبو هريرة قلنا كان بيستغفر ربنا أو بيسبح ربنا 12 ألف استغفار على قدر الدية كأنه بيدفع ديته خالد بن معدان اللي كان كل ما ينام يقعد يقول انا يقعد كده يفتكر سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وبعدين يقول هم اصلي وفصلي واليهم يرق قلبي اللهم عجل اليك قبضي كي القاهم الراجل ده كان بيقعد يسبح ربنا سبحانه وتعالى في اليوم وصل بيه انه يوصل لأربعين ألف تسبيحة أو أربعين ألف استغفار ممكن تنوع ما بين المهم أربعين ألف فذكروا في ترجمته وراجعوا الكلام ده في كتب التراجم قال لك وهو على فراش الموت وهو بيغسلوه لقوا صباعه قاعد بيتحرك على صفة التسبيح صباعه قاعد قاعد يسبح أربعين ألف كل يوم سيدنا أبو الدرداء كان بيستغفر ربنا مئة ألف مرة أثر عن كثير من السلف إن هم كان وردهم الأساسي إن هم يسبحوا أو إن هم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بتاع ألف مرة ولا حاجة فكان ده ديدنهم إن هم يكثروا من ذكر الله أدي معنى ذكارا إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى على كل أحوالك فتبقى قلبك قلبك بيذكر وتذكر ربك في نفسك ولسانك في كل الأحوال دي تبقى ذاكر لله تبارك وتعالى عايزين نتواصى بهذا الدعاء وتعالوا ندعي في خاتمة الحلقة ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب اجعل هذه الليلة هي ليلة عتق رقابنا من النار يا رب اجعل هذه الليلة هي ليلة عتق رقابنا من النار يا رب رجاؤنا فيك لا يخيب وظننا فيك يا رب أنك تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك وتقبلنا على ما بنا وتغفر لنا وتكفر عنا سيئاتنا يا مولانا يا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تذكرنا عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب يا رب يا مجيب دعوة المضطر ونحن إليك يا رب مضطرون يا رب أجب دعواتنا في هذا الثلث الأخير من الليل يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نسألك الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل تقبلنا يا رب في عبادك تقبلنا في عبادك الصالحين تقبلنا في عبادك الصالحين تقبلنا في عبادك الصالحين نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أجب دعواتنا أجب دعواتنا أجب دعواتنا رد إلينا قلوبنا ارهبنا يا رب ارزقنا يا رب قلوبا تحبك وتخشاك وتجلك خذ بأيدينا إليك يا رب ولا تردنا إلى ما كنا عليه يا رب خذنا بأيدينا ونواصينا إليك يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم محتاج إليك واقف على بابك أنا واقف على بابك أنا روحي ما بين لهفة وضنا